أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على نبي المصطفى وآله المستكملين الشرفى ثم أما بعد فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا مع اسم جديد من أسماء الله تعالى الحسنى والاسم اليوم هو اسم الله السبوح ورد هذا الاسم في السنة المطهرة كما في صحيح مسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح السبوح من التسبيح والتسبيح هو التنزيه والتعظيم لله تبارك وتعالى وقبل أن نشرع في بيان معاني هذا الاسم وحظ المؤمن من هذا الاسم ينبغي أن نضع بين يدي هذا الكلام شيئا عن أهمية الذكر لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فليست المسألة أن تذكر فقط وإنما أن تذكر ذكرا كثيرا لأن المنافق يذكر قال الله ولا يذكرون الله إلا قليلا يبقى فرق ما بين المنافق وما بين المؤمن أن المنافق يذكر لكن يذكر ذكرا قليلا أما المؤمن فيذكر الله ذكرا كثيرا فإذا أردت أن تتخلص من خصلة من خصال المنافقين وأن تنأى عن مثل ذلك لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه للأسف الشديد خصال النفاق بين الناس فأول شيء أن تذكر ربك ذكرا كثيرا لاحظوا على نفس هذا المنوال وعلى نفس هذا القياس حين يقول الله جل وعلا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ورد عن أهل التفسير أن المراد بذلك في سورة الحاقة أن المراد بذلك الشيطان قالوا ليست المسألة إنه كان لا يؤمن بالله لا الشيطان يؤمن وعندنا من القرآن الأدلة على أنه يؤمن يؤمن بوجود خالق يؤمن بوجود الله عز وجل ويؤمن بوجود يوم القيامة لما قال الشيطان فبعزتك لأغوينهم أجمعين يثبت لله العزة حين يقول الشيطان أنظرني إلى يوم يبعثون يؤمن بأن هناك يوم قيامة حين يقول الشيطان خلقتني من نار يؤمن بأن الله هو الخالق المسألة ليست فقط ها هنا إنما أنه كان لا يعظم أمر الله لا يؤمن بالله العظيم لا يؤمن بالله العظيم فعلى هذا المنوال ليست المسألة أن تذكر فقط وإنما أن تذكر الله ذكرا كثيرا روى البخاري واللفظ له والإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا أهل الذكر أهل ذكر الرحمن مجالس الذكر هذه من المجالس التي تتفقدها الملائكة وتتلمسها الملائكة يحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول عبادي قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك لذلك ينبغي أن تكون هذه ديدا الإنسان منا وهو يمشي في الطرقات وهو في لحظة استكانة وهو في شيء من أخذ قسط من الراحة ينبغي ألا يفطر لسانه عن ذكر الله يسبحونك يمجدونك يحمدونك يكبرونك سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر قال فيقول هل رأوني فيقولون لا والله يا رب ما رأوك قال فيقول فكيف لو رأوني قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا متعنا الله وإياكم بالنظر إلى وجه الله الكريم قال فيقول فما يسألوني قال يسألونك الجنة قال فيقول وهل رأوها قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها قال فيقول فكيف لو رأوها فيقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة قال فمما يتعوذون قالوا يتعوذون من النار قال هل رأوها فيقولون لا والله ما رأوها فيقول فكيف لو رأوها قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم فيقول الله جل وعلا هم القوم لا يشقى بهم جليسهم الشاهد من الحديث أنه الإنسان ينبغي أن الأشياء دي تكون ديدنه تسبيح الله عز وجل تحميده تمجيده تكبيره أن يسأل الله عز وجل الجنة ويتعوذ به من النار ينبغي أن تكون هذه ديدا كل واحد منا إذا كان بحق يطلب رضا الله عز وجل والجنة ويخاف عقاب الله والنار السبوح معناه كما قلنا التنزيه والتعظيم لله تبارك وتعالى وإذا وردت أسماء الله تعالى بهذه الصيغة صيغة المبالغة سبوح فعول أو فعلول هذه الصيغة المبالغة تعني الكم والكيف يعني لو سبحه كل الخلائق لا يكفي عشان كده هناك ملائكة هذه وظيفتهم فقط يسبحون الله عز وجل لا يفترون يسبحون الله ليلا ونهارا ولا يفترون عن ذلك أبدا وهذا كله لا يكفي ثم يقولون ما عبدناك حق عبادتك فلو سبحه كل الخلائق ما كفى ذلك شيئا في مقابل نعم الله عز وجل علينا فلو سبحه كل الخلائق لا يكفي لأن هذا التسبيح مهما صار العبد فيه ومهما فعل العبد فإنه لا يكافئ نعمه سبحانه وتعالى ولو سبحه أعظم الخلائق النبي صلى الله عليه وسلم كما مأثور عنه صلى الله عليه وسلم فأيضا لا يكفي لماذا؟ قالوا لأنه لا يعرف الله إلا الله لا يعرف الله إلا الله وبالتالي لا نستطيع نحن بقدراتنا هذه أن نكافئه سبحانه وتعالى على نعمه علينا فالسبوح هو الذي يسبح ويمجد وتسبيح العباد والخلائق له لا يكافئ لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجويرية أما إنك لو قلت كلمات هذه الكلمات قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلماته وذكرنا ذلك قبل ذلك أن هذه الأمور كلها جمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يمكن فيه الاستطالة في الأمر سواء من الأعداد من الأوزان من الكيف نفسه لا يكافئ هذا كله ربنا تبارك وتعالى ونعمه علينا سبحان الله بحمد عدد خلقه رضا نفسه كما يليق به وكما يحبه هو سبحانه وتعالى مداد كلماته زنة العرش الذي هو أثقل المخلوقات لا تكافئ ربك سبحانه وتعالى على عظيم مننه علينا والله سبحانه وتعالى غني عن تسبيحنا إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد وربنا تبارك وتعالى أمرنا بأن نسبحه وبأن ننزهه وإذا رأيت التسبيح في القرآن فابحث عن عيبك إذا رأيت التسبيح لأن التسبيح معناه التنزيه عن كل عيب فأين العيب؟ فينا فإذا رأيت التسبيح فاعلم أنك مطالب بأن تنظر أنت في عيوبك فحين يقول سبح اسم ربك الأعلى ويطالبك في ركوعك وفي سجودك بأن تسبحه سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى لتشعر بهذا المعنى أنه العلي الأعلى سبحانه وأنت دونه فتستشعر أنك عبد وتستشعر أنك صاحب عيب فهذا يذلك له ويخضعك له ويجعلك أكثر استسلاما له سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى أنت الأدنى فهو الأعلى وأنت الأدنى هكذا فيأمرنا بالتسبيح والتعظيم له سبحانه وتعالى التسبيح ليس فقط بأن تقول سبحان الله لأن التسبيح معنى أكثر منه ذكر فقط التسبيح معناه أن احنا ننزه الله عز وجل ونعظمه فكل ما يقربك إلى الله فهو تسبيح يعني انت قاعد بتتامل في خلق الله عز وجل عشان كده في التامل تلاقي نفسك تقول سبحان الله وانت بتقولها كده وانت متعجب وممكن تقولها بقلبك لما يمر عليك المعنى ده وانت تنظر الى كمال خلق الله وتنظر الى بديع خلقه سبحانه وتعالى فتسبحه فهذا التسبيح قد لا يوافقه اللسان بس قد يكون بالقلب فهذا تسبيح الواحد وهو بيدرس شيء من العلم وينظر في دقائق خلق الله عز وجل فيسبح ويسبح قلبه قبل أن يسبح لسانه فإذا التسبيح ليس فقط التسبيح اللساني هذا فقط وإنما التسبيح معنى أعظم كلما قربك شيء إلى الله فجعلك أكثر تنزيها له عن العيوب وجعلك أكثر تعظيما له فهذا تسبيح من المعاني الخاصة أيضا بالتسبيح السبح في اللغة معناه الفراغ يعني إيه؟ قال الله جل وعلا إن لك في النهار سبحا طويلا قدامك فراغ قدامك وقت طويل اعمل اللي انت عايزه فقالوا فهذا معناه أن لك مجال لا ينتهي فالمال ينتهي حين تأكل فتشبع وترتدي ثيابا جديدة تنام على سرير هكذا هذه الأمور كلها تنتهي أما الله سبحانه وتعالى يسبح لأنه لا حد لصفاته ولا لفعاله ولا لأسمائه احنا قلنا في البداية خالص أن كل ما يخطر ببالك فالله بخلاف ذلك فيسبح معنى الكلمة الاستطالة هنا والفراغ الكبير أنه لا حصر له لا يحد سبحانه وتعالى فلذلك يسبح ربنا تبارك وتعالى وإذا كنا نقول أن الله عز وجل يسبح وهو السبوح أي ينزه فمما ننزهه ننزهه عن العيوب مثل الظلم وهنا العباد بيخطئوا خطأ كبير في باب القضاء والقدر بعض الناس تيجي تقول الراجل فلان ده هو مش مسلم بس معاملته كويسة ومش عارف أنا إزاي ده يكون من أهل النار أنا ما أعتقدش كده أصل المسألة ما بتتحسبش بالطريقة دي هو بيحسبها بميزان التعاملات فهو بيعاملني كويس معاملة محترمة فبيرى طب ده إزاي يكون كذلك وبعض الناس تحتج بالقدر على المعاصي يقول لك هو ربنا راد كده أنا هعمل إيه في نفسي هو ربنا طلعني كده طلعني في البيت ده طلعني في المكان ده أنا ملياش في الموضوع أي قدرة ولا طائل وينزه نفسه هو عن ذلك ويلحق بالله عز وجل ذلك ولما بتيجي في الحسنات لا يثبتها له ما تليش واحد في النعم والحسنات ينسبها لله يعني لما يجي ينسبها لله يعني انت النهاردة الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى من عليك بشوية مهارات معينة أو بذكاء معين أو بقدرة معينة في شغلك فأنت بتعرف تكسب كويس بتعرف تتعامل كويس ما تلاقيهاش بينسبها ليه امال الامور متفاوته ازاي ما هو انا انا اذكى من فلان عشان كده انا اشطر من فلان انا بفهم في التجاره عن فلان فعشان كده معايا رزق اه طبعا بفضل الله عز وجل وكل حاجه بس انا استحق ده فبينسب النعمه لمين هو حتى ولو قال لك دي من عند ربنا سبحانه وتعالى بس هو في واقع الامر بينسبها لنفسه لما تيجي المعاصي ينسبها لله ما هو انا ما كانش قصدي هو شايف انا ما كنتش عايز كذا بس هعمل ايه الظروف اضطرتني ومن ورا الكلام ده معناه ايه الظروف اللي اضطرته من ورا الكلام ده هو عايز يقول ان ربنا خلاني او وقعت في الذنب ده انما انا انا كنت كويس وكنت مش عايز اعمل حاجه بيقلب الايه وجواب الشبهه دي من القلبه دي طب اشمعنى يعني في الحسنات ما بتنسبهاش لله واشمعنى في السيئات بتنسبها لله اذا كان الامر كذلك فبعض الناس ممن لا ينزه الله لا يسبح الله يثبت له الظلم بشكل خفي هو من ورا الكلام ده عايز يقول ايه عايز يقول ربنا ظلمه او ظلم فلان يعني في ناس بتعترض مش بس على نفسها لا بتعترض لغيرها طب وليه فلان يحصل كده وليه يطلع ده كافر وليه يخلي ده مسلم وليه يطلع ده غني وليه يطلع ده فقير فيحتج ويعترض والعبد الأصل فيه الجهالة وليس العلم والعبد الأصل فيه الطيش وليس الحكمة بس من طيش العبد ومن ظلمه ومن كفرانه بنعمة الله عز وجل انه يقع في هذا الاشكال فلا يسبح الله عز وجل اسمعوا بقى ربنا اجاب عن الشبهة دي بكلام دقيق الى ابعد حد قال اولا وهل نجازي الا الكفور واحنا بنجازي الا الكفور هل من شأن الله عز وجل ان يظلم العباد هكذا تشفية طب هيتشفى منهم ليه يعني هو خلقه فهو أصل إيه خلقوا كده فهيطلعوا دخلوا النار هو بقى كده كده يبقى أنت بتثبت لله الطيش وبتثبت لله عز وجل الظلم وحاشاه سبحانه وتعالى لأنك ما تعرفوش واسمع يقول إيه سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء هو ربنا لو كان رايد ان احنا ما نطلعش كده ما كناش هنطلع كده فرد كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا اللي بيفتئت على الله الكذب ده وبيفتري على الله عز وجل الكذب طب قل لي العلم اللي عندك ان ربنا سبحانه وتعالى قدر على ده النار اولا ده الحديث عكس كده ان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها مين قال لك ان فلان ده هيبقى اخرته النار ومين قال لك ان اخره فلان ده الجنه مش بتاعتك هل عندكم من علم فتخرجوه لنا هات لي العلم مين قال لك ان ربنا ظالم فلان ده في انه طلعه كذا كذا انت عارف مقالات الامور هتمشي ازاي انت شايفه النهارده في اول حياته مثلا طالع في بؤس وشقاء و تعرف ربنا اعدله ايه او ايه النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى مدخرها ليه والعكس انت تفهم مقالات الامور ما تعرفش فبالتالي ما تحكمش على الشيء بعين قاصره لأنك لا تدري مآلات الأمور ماذا يدخره الله لهذا العبد ومنظور آخر إحنا بنبص بمنظور الدنيا ربنا قال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة أنت عايز عرض الدنيا أنت بتفكر بالدنيا ربنا لا يريد ذلك الله يريد الآخرة فإذا كنت أنت بتحكم على الناس بمنظور الدنيا فالله عز وجل لا ينظر إلى الأمور بذلك إيه الدنيا أمام الآخرة لو اتحسبت بالشكل ده يبقى النبي صلى الله عليه وسلم من أبأس خلق الله بالحياة التي عاشها والضنك الذي كبده وسنين الدعوة من تعذيب واضطهاد وقهر وظلم حتى في سنين التمكين وهو في المدينة أغلب الأوقات كلها في الجهاد في سبيل الله مفيش راحة يبقى ايه ده بقى بالمنظور ده يبقى كده النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش عيشة مرفهة وعيشة حلوة زي ما احنا عايزين وإنما عاش عيشة فيها بؤس وشقاء وعذاب لكن هي بتتبص كده لا بتنظر إلى إلى المآل المآل الآخرة فنحن حين نثبت لله عز وجل صفات نثبت له صفات وعيوب والعياذ بالله تعالى حين نثبت له الظلم وحين نثبت له السفة وحين نثبت له مثل ذلك نحن لا ننزه الله فلا تقل سبحان الله وقلبك يكذبها عشان كده محتاجين احنا واحنا بنتكلم واحنا بنقول السبوح ان احنا نرضي قلوبنا عن الله لو القلب راضي والقلب حاسس والقلب مستسلم والقلب خاضع وذليل يبقى هو ده القلب الذي يسبح الله حقا إنما اللسان كذاب اللسان بيقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله والقلب بيقول ليه عملت فيا كده ومما يسبح الله عنه أي ينزه الله عز وجل أنه ينزه عن الصاحبة والولد فزي ما تدارسنا في اسم الله الأحد الصمد حينما ذكرنا سورة الإخلاص وقلنا ينزه الله عز وجل عن الفرع والأصل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ليس له أصل وليس له فرع سبحانه وتعالى فنحن ننزهه عن الصاحبة وننزهه عن الولد انت بقى في المقابل ما اتخذ الله عز وجل صاحبة ولا ولدا أما أنت فتحتاج إلى صاحبة وولد شوف كده الشاب مثلا يبتدي في سن العشرينات وبيأسس حياته ويبتدي بقى هيتجنن عايز يتجوز لأنه يريد أن يسكن غريزته ودي شيء غريزي وفطري فيه لأنه محتاج إلى زوج في حاجة مسا غريزته كده ولما يتزوج ويقعدوا كام شهر ولا حاجة ومفيش حمل ويبتدي بقى يبتدي ينغص عليه حياته عايز ولد وهي نفسها تبقى عايشة معاه عايشة كويسة قوي بس تقول لك عاطفة الأمومة محتاجة يبقى ليا ابن حتى لو كان زوجي ده من أفضل خلق الله في التعامل بس في الآخر خالص في غريزة مش مشبعة عندي فأنت تحتاج إلى صاحبة وتحتاج إلى ولد أما الله فما اتخذ صاحبة ولا ولدا فسبحان الله عز وجل فلذلك تنزه الله وهكذا بقى يعني زي الأمثلة دي انت وانت بتقول سبحان الله قاعد بتعمل حاجتين بتثبت له كمال وبتثبت لنفسك نقص آه انت بتثبت له هو غير محتاج لنا هو غني عنا ونحن فقراء إليه هو سبحانه وتعالى لا يحتاج أن يكون له كذا أو كذا ونحن محتاجين احنا محتاجين نأكل ونشرب ويبقى لنا زوجة ويبقى لنا أولاد ومحتاجين ننزل نشتغل علشان خاطر نأتي بالرزق محتاجين أما الله فليس في حاجة تبقى طول الوقت قاعد تعمل كده انت ظالم لنفسك أما هو سبحانه وتعالى فمنزه عن الظلم بهذه الطريقة تعرف ازاي تقول سبحان الله تحس بالمعنى بتاع السبوح ده ان انت تثبت له الكمال وتثبت لنفسك النقص معنى جميل ايضا في التسبيح ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان كل المخلوقات وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا معنى رائع في ايه بقى يعني المنبر ده الخشب ده الان يسبح والارض اللي احنا عليها دلوقتي دي بتسبح والعمود اللي قدامنا ده بيسبح وبيعبد الله عز وجل ما من شيء في الكون إلا يسبح الرحمن إلا بني الإنسان فعشان كده قال إيه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم مش عارفين طريقة التسبيح بتاعتهم إزاي وبعدين ختم الآية باسمين إنه كان حليما غفورا قالوا حليم على من لا يسبح غفور لمن يسبح فهو حليم على من لا يسبح يعني من لا يسبح يستوجب ذلك غضبه لكن هو حليم فلو أراد أن يعجل لك العقوبة لأنك لا تسبح لكان لكن حاله معك خدتوا بالكم المعنى وغفور لمن هو يلهج بالتسبيح واحنا مش هنوصل لده كمان فهو يغفر له اللي بيلهج بالتسبيح ده في الآخر خالص مش هنوصل برضه ان احنا نوافيه حقه فيغفر لك تقصيرك يعني اللي بيسبح مقصر واللي ما بيسبحش مستوجب غضبه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا معنى آخر لأن التسبيح هنلاقيه في القرآن كثير ومفتتح به صور كثيرة زي مثلا ما ذكرنا في سورة الصف سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم ثم بعد ذلك ذكر عيوب اتكلم على عيب العيب اللي هو ايه التناقض القول بلا عمل يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون فبيتكلم على عيوب عشان كده بداها بالتسبيح هو سبحانه وتعالى منزه عن ذلك انما احنا بنقع في ده نتكلم وما نعملش نسمع وما بنطبقش فعشان كده سبحان الله وامرنا معنى اخر في التسبيح ان نسبحه صباح مساء فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون سورة الروم يبقى حين نصبح وحين نمسي ينبغي علينا أن نسبح وأن يكون التسبيح ديدننا وظيفة التسبيح وظيفة أساسية وإحنا سنذكر في الختام بعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها حث شديد على صيغ من التسبيح وبيان الأجر الكبير الذي ترتب عليها في المعاني أيضا الواردة في التسبيح شوفوا معنى جميل أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح مسلم قال عن الله حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه سبحات وجهه ما انتهى إليه نظره من الخلق حجاب النور عشان كده قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الإسراء لأنه قال نور أن أراه فقالوا رأى النور ولم يره نور أن أراه أن أراه يعني هشوفه إزاي كيف لي أن أراه أنا شفت نور فالنور ما استطاع إنما أثبته لقلبه فقال ما كذب الفؤاد ما رأى فعشان كده اللي رجحوا هذا القول قالوا رآه بقلبه لكن لم يره بعينه ولو رآه بعينه لا يستطيع أن يكيفه هيكيفه إيه ما انت ليس كمثله شيء هيقول لك شكله إيه هيقول لك النور النور ده شيء هيقول لك حاجة كبيرة قوي كده مش عارف ايه ما برضه شيء هو ليس كمثله شيء فانت ما تقدرش تكيفه بشيء علشان يقدر النبي صلى الله عليه وسلم يخبر فهو لما رأى رأى نور والنور ده شيء فبالتالي قال انا شفت نور نور ان اراه فبيقول حجابه النور لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه من خلقه عشان كده لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا من معنى التسبيح أنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى لذلك احنا كده إمكانياتنا دي ما تقدرش ان احنا الآن أن نرى ربنا سبحانه وتعالى إنما يجعلنا الله بكيفية أخرى يوم القيامة فحينئذ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يبقى الوضع يختلف تماما اسمعوا بقى الكلام الجميل قوي ده بعض العلماء والعارفين يقولوا إيه قالوا لو شهدت عيناك من حسنه الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا كأنه ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك أنت لو كنت عرفتني وشفت جمال ربنا الجميل سبحانه وتعالى ما كنتش عينك تبص لغيره عارف كده ولله المثل الأعلى لما الواحد يكون مثلا متزوج من امرأة أو مثلا لمح امرأة جميلة وتزوجها فهي كفت عليه عينه ما بيبصش لحد تاني خلاص هو دلوقتي مستمتع بهذا الجمال والله المثل الأعلى طبعا فبيقول أنت لو كنت شفتنا لو كان قلبك ده في عين البصيرة رأيت بها ربك لما وليت عنا لغيرنا ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العشب وجئتنا ولو تسمع لو تسمع مش ده كلام ربنا يا جماعة القرآن ده مش كلام ربنا لو القلب اتفتحت فيه فتحة كده لنور الهداية ده وسمع وبقت فيه أذن حية تسمع أذن واعية كان يبقى الموضوع مختلف تماما ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب ما كنتش بعد كده تسمع لحد تاني ما كنتش ترعي سمعك أحدا آخر خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا ولو قلبك يحب بعد كده لما تشوف الناس اللي بتحب ربنا بجد وتشوف بيعملوا ايه من طاعة ومن اجتهاد كنت انت ساعتها تعذرهم اصل هم حبوا فلما حبوا بقوا بحال تاني ما بقوش يحسوا برجليهم وهم واقفين في القيام ما بقوش يحسوا بجسدهم وهم صايمين ما بقوش يحسوا وهم اصلا في ملكوت غير الملكوت حالة الذكر ما كنتش تبقى متعجب من حال بعض الناس المتحببين دول ومدى اجتهادهم في طاعة الرحمن سبحانه وتعالى ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا ولو قربنا لك نسمة لمت غريقا واشتياقا لقربنا ولو بعت لك بس كده رحمة بسيطة قوي نسمة لو بعت لك يعني شيء من نفحات رحمته سبحانه وتعالى واستشعرها القلب حقا وحسيت مدى حلاوة القرب منه ولو قربنا لك نسما لمت غريقا واشتياقا لقربنا ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا يقول فليس حبنا سهل وكل من دعا سهولته قلنا له قد جهلتنا حب مش ادعاء ادعى قوم أنهم أحبوا الله عز وجل وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه فقال الله فقل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر هي مش سهلة كده أن أنت تقول ده أنا حبيب ده ربنا ده أحب شيء إلى قلبي ربنا أعظم شيء عندي مش سهلة فين التطبيق لابد أن يكون هناك من شيء ومن علامة تدل على حبك له سبحانه وتعالى السبوح كما قلنا فيه معنى التعظيم ومعنى التنزيه ومعنى السبوح الذي يعظم كثيرا لذلك قال الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ثم قال وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ليه ده كله إنه كان لا يؤمن بالله العظيم لم يكن يعظم أمرنا فلذلك أثبت الله عز وجل لنفسه مثل ذلك فهو رب العرش العظيم وهو العلي العظيم والله ذو الفضل العظيم فعظمه بأن تعظم أمره ونهيه يبقى تسبح الله يعني تعظم الله تعظم كيف الآن حي على الصلاة لبيك ربي الآن أخرج زكاة مالك دول المبلغ مش قليل لبيك ربي الآن عليك أن تبر بوالديك وأن تجلس تحت قدميهما عندنا مشاغل وعندنا أحوال والأمور كذا كذا لا دلوقتي الجنة تحت قدمها فثمت الجنة الحديث فيه كده إنما حديث الجنة تحت أقدام الأمهات لا أصل له إنما قال للصحابي كن عند أمك فثم الجنة قال له خليك تحت رجلين أمك فثم الجنة هنا موضع الجنة فبالتالي ها هنا عليك أن تقيم هذا الأمر تعظم هذا الأمر يبقى أنت الآن معظم لأمر الله سبحانه وتعالى يكون لك من اسمه السبوح نصيب لأنك تعظم ما يعظمه الرحمن سبحانه وتعالى تعالوا نشوف الأحاديث التي وردت في هذا الباب من باب يعني حظ العبد من اسمه السبوح بعد ما ذكرنا هذه المعاني أول حاجة اختصارا إذا كنا نثبت لله عز وجل أنه منزه عن العيوب إذا ترى نفسك في العيوب يبقى أول حظ للعبد من اسمه السبوح الذل والانكسار لأنك بتذل لما بتشوف عيوبك والأمر الثاني التزكية حظك من اسمه السبوح أن تسعى أنت في تزكية نفسك بأن تتخلص من الإيه؟ من العيوب وإذا كان اسم الله السبوح يعني التعظيم يبقى كما قلنا عليك بأن تعظم أمره ونهيه ليكون لك نصيب من اسمه السبوح ومن المعاني ومن آثار اسمه السبوح دوام التسبيح لله تبارك وتعالى تعالوا تشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه في هذا الباب من أحاديث روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث المشهور كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إذا التسبيح والتحميد ثقل قد إيه ثقيل في الميزان يحببك إلى الرحمن سبحانه وتعالى وقال حديث في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله قلت يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله قال فإن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده وفي رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي الكلام أفضل قال ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده إيه اللي ربنا اصطفى لملائكة عباده سبحان الله وبحمده وعند البزار بإسناد جيد من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله وبحمده من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة وفي لفظ عند النساء غرست له شجرة في الجنة غرست له شجرة في الجنة وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هاله الليل أن يكابده افرض أنت مش قوام ما هو مش كل عباد الله هيكونوا على شكلة واحدة افرض أنت لست من قوامين الليل فبيقول من هاله الليل أن يكابده أو بخل بالمال أن ينفقه وإنت مش ممن ينفق في سبيل الله يعني ده مش بابك ممكن بتنفق بس مش ده المقدار المطلوب وبتقيم بس بتصلي ركعتين خفاف على قدك ولما بتتصدق بتصدق برضه فمش ده اللي يثقل ميزانك فمن هاله الليل أن يكابده أو بخل بالمال أن ينفقه أو جبن عن العدو أن يقاتله وإنت مش الفتى الإسلامي اللي يحرر الأقصى ولا حيكون هو الفتى المغوار ده في ساحات الجهاد فلا هذا ولا ذاك ولا ثم وجبن عن العدو أن يقاتله عليه عبودية لابد ألا ينفك عنها فليكثر من سبحان الله وبحمده فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفق في سبيل الله جبل ذهب يعني انت تديله تريليون ده ولا تديله قد ايه بقى جبل ذهب ده تريليون تريليون تحط بقى اصفار زي ما انت عايز جبل ذهب تنفقه في سبيل الله قال سبحان الله وبحمده احب الى ربنا من جبل ذهب تنفقه في سبيل الله بس مش معنى كده ان الناس تبخل ما احنا هنسمع الاحاديث دي يبقى كده خلصنا الموضوع لا حد يعمل ولا ده ولا ده ولا ده لا قيام ليل ولا جهاد ولا نفقه وكل يوم سبحان الله وبحمده جبل ذهب السلام عليكم ليس المعنى كذلك طبعا هذا الحديث رواه الفريابي والطبراني واللفظ له وهو حديث صححه الشيخ الألباني وأيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قلنا الرغاوي بتاعة البحر رغاوي الأمواج دي اللي هي برضه عدد لا حصر له لو كانت ذنوبه بمثل هذا الكم الكبير فإنها تغفر له إذا حقق معنى سبحان الله وبحمده في قلبه يعني ما تبقاش كده وعلى اللسان خلاص احنا ما احنا عايزين نختصر الامور فسبحان الله وبحمده وخلاص كده اتغفرت لنا يلا قول سبحان الله وبحمده 100 مره مع بعض الناس بيسالنا الاسئله دي يقول لك مش انتوا قلتوا بتتغفر ذنوبه كلها ولو كانت قد كده طب خلاص سبحان الله وبحمده 100 مره وعيش بقى اليوم زي ما انت عايز لا ده, ده ممن يمكرون السيئات اللي بيتعامل مع ربنا انت بتخدع مين انت بتلعب مع ربنا اللي هو يعني دي زي ما ناس كتير تقول لك خلاص انا هعيش حياتي كلها واجعل 50 اروح اعمل حجه وكل اللي فاتت اتمحى ونبتدي بقى حياه جميله كده مع ربنا وخلاص بس اعيش بقى شبابي واقضي بقى ما انت عارف بقى الدنيا بتبقى عامله ازاي فما حدش بيعدي فتره الشباب دي من غير ما يكون وقع له في شويه ذنوب كده فكلنا بنعملها فخلاص بقى فهي على الخمسين واروح مظبط يخادعون الله وهو خادعهم وعادة اللي يعيش بيتعامل مع ربنا بالاسلوب ده يخدعه يا ما ناس تقعد تقول لك بس لما اعمل كذا هبقى كويس لما اعمل كذا هبقى كويس مش هينفع لأنه ده مش من علامات صدق التوبة لو صادق في التوبة يتوب الآن لو معظم لله مسبح للرحمن السبوع يبقى من الآن القرار فاوعوا تسمعوا الكلام ده بالمعنى ده إنما لما ناخد الحاجات دي دي أحاديث للرجاء علشان الواحد لما تكثر عليه ذنوبه ويستشعر أنه الدنيا مسدودة خالص والرؤية مسودة يستشعر أنه في الآخر خالص ليه رب كريم رحيم هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى حتى لو ذنوبك بهذه الكثرة قادر على أنه يغفرها بس أنت حقق المعنى في قلبك ومنها أيضا حديث عن سليمان بن يسار رضي الله عنه عن رجل من أنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال نوح لابنه إني موصيك بوصية وقاصرها هقول لك كلمتين خلاصة وقاصرها لكي لا تنساها كلمتين مركزين علشان يتحفظوا أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين اثنين واثنين أما اللتان أوصيك بهما فيستبشر الله بهما وصالح خلقه وهما يكثران الولوج إلى الله عارف لما أنت تيجي تقول السكة مقفولة إيه اللي يدخلك على ربنا قال له الحاجتين دول يكثران الولوج إلى الله عز وجل ودول يستبشر بهما الله ويستبشر بهما خلق الله من الصالحين أوصيك بلا إله إلا الله فإن السماوات والأرض لو كانتا حلقة قسمتهما ولو كانتا في كفة وزنتهما لو وزننا كده لو كل السماوات والأرض دول وفيهم لا إله إلا الله تقسمهم نصين ولو اتحطوا في كفة ووضع في الكفة الأخرى السماوات والأرض وما فيها لوزنت عليهما لا إله إلا الله مش كده حديث البطاقة لما الراجل يقعد كده يبص يلاقي الصحائف قدامه مد البصر انت فاهم الكتاب بتاعك هيبقى قد الكتب بتاعتنا دي لا ده الكتاب مد البصر يعني انت ماسك قدامك الكتاب لغاية آخر ما تشوف ادي الكتاب ده كله فانت بقى مكتوب عليك دقيقة بدقيقة دقيقة بدقيقة ايه ثانية بثانية اقل من كده كمان كل ما انت عملته وهنا انت كذا وهنا كذا عشان كده بيقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة فلما يوضع ليه دول كلهم يبصوا يلاقي 99 سجل كلهم مد البصر ويتحطوا في الميزان وكلهم خطايا وكلهم بلاوي سودة وبعدين تطلع له بطاقة من تحت العرش بطاقة طب دي ايه في الجبال دي كلها يقول ما تصنع هذه البطاقة هذه البطاقة كان فيها ايه فيها لا إله إلا الله قالها صح وحسها صح فإذا وضعت في كفة طاشت لها 99 سجل محطوط تزن بطاقة لا إله إلا الله كل دول بس أنت تعمل بلا إله إلا الله احنا فاكرين في الأول خالص لما قلنا شروط لا إله إلا الله السبع شروط المعاني دي تبقى عندك بجد عندك يقين وعندك بجد محبة لله سبحانه وتعالى ومتقبلها وكن على علم راسخ فيها ومذعن لله سبحانه وتعالى ومستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى المعاني تبقى متحققة في قلبك فتزن فالشاهد قال له أوصيك بلا إله إلا الله دي أول وصية لأنها تصنع كل ذلك وأوصيك الثانية بقى بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة الخلق يعني دعاء الخلق وثناء الخلق وعبادة الخلق فإنها صلاة الخلق وبها يرزق الخلق يعني انت مش داري يمكن بسبحان الله وبحمده دي بي- بيبعت لك رزق ورزق ده في كل حاجه عافيه ربنا سبحانه وتعالى جعلها في جسدك مرض لو انت النهارده رحت عملت تحاليل وبتاع يقول لك ده انت كنت معرض ان يحصل لك مش عارف ايه بس سبحان الله ده كانت هتعدي عليك نوبه قلبيه بس حصل كذا قلت سبحان الله عوفيت بعت لك الرزق وهو مش الرزق فلوس وبس ربنا سبحانه وتعالى كشف عنك سوء كان هيبقى لو انت مشيت دلوقتي لسه حادثه حاصله قبل ما تمشي بدقيقتين لو كنت انت في الموقف ده كان زمان عربيتك خبطت في العربيات اللي بتتعمل فيك حادثه عافيه ابنك ممكن النهارده يسلط عليه صاحب سوء فربنا سبحانه وتعالى انت سبحان الله وبحمد اللي قلتها دي عافى الولد ان هو ما يلتزمش بالناس دي ولا انه يصاحب الناس دي فعافاك شفتوا الرزق احنا عايزين نفهمه بشكل اكبر فقال له وبها يرزق الخلق وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا واما اللتان انهاك عنهما فيحتجب الله منهما وصالح خلقه اتنين ابعد عنهم تمام الاتنين دول يدمروا دينك ايه هما قال انهاك عن الشرك والشرك بمعانيه بقى الشرك بمعنيه في شرك اسمه شرك المحبة وفي شرك اسمه شرك التوكل وفي شرك اسمه شرك الخوف بتخاف من ناس او بتخاف من خلق الله ناس بتخاف من الجن اكتر ما بتخاف من ربنا وناس بتتوكل على قدراتها وعلى محسوبياتها وعلى وسطاتها اكتر ما بتتوكل على ربنا دي شركيات هو الشرك بس ان انت هتعبد غير ربنا وان انت هتقول انه المسيح ابن الله وعزير ابن الله و... وناس هتتخذ الاوثان مش المعنى ده ده في شركيات خفيه الشرك اخفى من دبيب النمل فتاخد بالك ادي الشرك والتانية الكبر الكبر اللي يقطعك عن الحق الكبر انا قاعد اقول من هنا للصبح وانت عندك كبر فتدفع الحق ده تقول يعني مش لازم يعني كده مش عايز تتقبل الكلام ده لما يجي يتقال لك اتق الله الحكم الشرعي في الموضوع الفلاني كذا وكذا وكذا وانت اصلا خلاص متعود على ده ما ينفعش تعمل كذا ما ينفعش تحط فلوسك في بنك ما ينفعش تختلط اختلاط فاسد ما ينفعش تعمل كذا الناس كلها عايشه كده وانتوا هتقفلوها في وش ليه بقى كبر عشان كده قال له بطر الحق وغمط الناس الناس بتفهم ان الكبر اللي هو غمط الناس بس اللي هو بيبص للناس من فوق يا جماعه لا الاخطر بطر الحق لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر شاهد الحديث طبعا ان سبحان الله وبحمده يرزق بها الخلق وهي عبادة الخلق وعن مصعب بن سعد حديث في مسلم قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة مش عارف تعمل لك رصيد مش عارف تدي كل يوم ألف حسنة قال فسأله سائل من جلسائه وكيف يكسب أحدنا بص أساليب النبي التربوية يعني النفس البشرية أنا النهاردة لو جيت قعدت معاك وقلت لك مش عارف تكسب لك ألف جنيه في اليوم ألف جنيه في اليوم طب قول لي ازاي دلني هو كده فتشتهي النفس انه دلني على الطريق فقال له كده مش عارف تجيب ألف حسنة قال له يعني هي ألف حسنة سهلة طب قول لي ألف حسنة سهلة ازاي قال وكيف يكسب أحدنا ألف حسنة قال يسبح مئة تسبيحة فتكتب له ألف حسنة وتحط عنه ألف خطيئة تقول سبحان الله سبحان الله بس كده هنا مئة تسبيحة 100 تسبيحة تسبح 100 مرة تكسب 1000 حسنة وتتشال عنك 1000 خطيئة عايز أسهل من كده عشان كده الصحابة لما سمعوا الأحاديث دي كان أبو هريرة يسبح الله ثنتي عشرة ألف تسبيحة 12 ألف قالوا له اشمعنى 12 ألف يعني قال لي إنها كانت ساعتها انتوا عارفين في حاجة اسمها الدية عند القتل الخطأ ودي معناها انه الانسان ده بيقدر بمال الدية 100 من الابل لو واحد قتل واحد غلط المفروض انه اهل القاتل بيسموها العاقله بيشتركوا كلهم ويدفعوا له الديه الا ان يكون اهل المقتول يعفو فقد ايه الديه 100 من الابل فكانت بتقدر على عهد سيدنا ابو هريره ب 12000 درهم فهو قال لك اقل حاجه لما حاجه اتصدق اتصدق بدرهم ده اقل عمله في الوقت ده فاقل حاجه درهم طيب انا عايز اعتق نفسي يبقى انا انا وزني كام يا رب انا 12000 درهم طيب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال انه على كل تسبيحه صدقه وعلى كل تحميده صدقه لما قال ان الواحد فيه 360 مفصل فالمفترض انه يسبح فايه اللي يعمل قال له اه على كل تسبيحه كانه تصدق بصدقه التسبيحه صدقه والتحميده صدقه طيب يبقى التسبيحه صدقه وفي نفس الوقت اقل صدقه درهم يبقى أنا لو عملت 12 ألف درهم أعمل لهم 12 ألف تسبيحة يبقى أنا كده اشتريت نفسي عند ربنا النهاردة شفتوا كان بيعملها ازاي من هنا كان يسبح ثنتي عشرة ألف وقال وكان يعقد لها عم- حاجة زي المسبحة كده كان يعقد لها عقدا علشان يأتي بها وأورد ذلك ابن رجب في لطائف المعارف فشوفوا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللي هي الباقيات الصالحات لأن أقول هذا أحب إلي مما طلعت عليه الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها إن شاء الله النهاردة تبقى من أغنى أغنياء البلد في لحظة يقول والله لو قلت دول أحب إلي من أنا يخش رصيدي الدنيا بما فيها وقال صلى الله عليه وسلم حديث الفتح في صحيح مسلم وأيضا هذا الحديث في مسلم قال صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت عايز تقول سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر عايز تقول سبحان الله الحمد لله الله اكبر لا اله الا الله عايز تقول زي ما انت تيجي بس المهم تجمعهم عايز تقول سبحان الله وتقعد تقولها شويه وبعدين تقول الحمد لله شويه وبعدين لا اله الا الله شويه وبعدين الله اكبر ماشي مفيش مشكله لا يضرك بايهن بدات وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه باسناد حسن وحسنه الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسا سيدنا ابو هريره شغال في الفلاحه فقعد بيغرس فقال يا ابا هريره ما الذي تغرس بتعمل ايه شوف ما فيش موقف النبي صلى الله عليه وسلم يعديه من غير ما يربط قلوبهم بالاخره ما فيش موقف كده يمروا على جدي اسك يقول لهم ايه ده ايه اللي انتوا شايفينه ده يقولوا ايكم ياخذ هذا بدرهم تشتري ده خروف متفسخ في مزبله نشتري ده بايه ده ده متفسخ ما ينفعش يقول لهم اه لا الدنيا اهون على الله من هذا عليكم طول الوقت بيدي رسائل هنا سيدنا ابو هريره قاعد بيغرس فيقول له انت بتغرس ايه فيقول غراسا شغل فلاحه قال الا ادلك على غراس الخير اقول لك على غرسه احلى وافضل خير من هذا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر تغرس لك بكل واحده شجره في الجنه اربع شجرات بالاربعه دول سبحان الله شجره الحمد لله شجره لا اله الا الله شجره الله اكبر شجره شجره في الجنه والنبي صلى الله عليه وسلم يوم أسري به قال لقيت إبراهيم الخليل فقال يا محمد أقرئ أمتك السلام سيدنا إبراهيم ده حبيب إلى قلوبنا جميعا فقال أقرئ أمتك السلام وعليك السلام يا نبي الله وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وفي بعض الروايات زاد ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله نختم بهذا الحديث الماتع الرائع في الأجر واسمعوا بقى الأجر العظيم للي بيسبح الرحمن قد إيه حديث من حديث أم هانئ رضي الله عنها قالت مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقلت يا رسول الله قد كبرت سني أنا تعبت والنهاردة مش هقدر أنا بقى أعمل العبادات التقيلة دي قد كبرت سني وضعفت أو كما قالت فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة أعمل إيه بقى وأنا كده قاعدة مش هقدر أنا أتحرك ومش هقدر أعمل الأعمال الكبيرة دي فقال سبحي خد بالك معايا وعد عشان الاجر في الاخر خالص هيبقى قد ايه سبحي الله مئة تسبيحة دي اجرهم قد ايه احنا لسه قايلين دلوقتي 100 تسبيحة دول ألف حسنة وتشيل ألف خطيئة هنا بقى ادى اجر اكتر قال فانها تعدل لك مئة رقبة تعتقينها من ولد اسماعيل دي تاخد عليها ايه الفايده يعني انا كاني اعتقت 100 رقبه ايوه ما هو الجزاء من جنس العمل فاذا كانت دي بتوزن عند ربنا 100 تسبيحه بتوزن كانك اعتقت 100 واحد كانك بتقول له يا رب ده القربان اعتق رقبتي انا بقى ما انا دلوقتي دول كاني اعتقت بيهم 100 واحد انا بقى اتعتق بايه يا رب فوانت بتقول التسبيح تنوي النيه دي مش هم دول يا رب بيعدلوا 100 رقبه كاني تصدقت بيهم اعتقتهم طب يا رب انا بقى اتعتق من النار يبقى دي قدام دي ادي اول حاجه قال واحمد الله مئة تحميدة فإنها تعدل لك مئة فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها أو يحمل عليها في سبيل الله كأنك جهزت مئة فارس في سبيل الله في الجهاد وتاخد ثوابهم طيب التالتة وكبر الله مئة تكبيرة فإنها تعدل لك مئة بدنة مقلدة متقبلة كأنك جبت النهاردة مئة جمل وضحيت بيهم في سبيل الله وهلل الله مئة تهليلة فإنها تملأ ما بين السماء والأرض ولا يرفع يومئذ لأحد عمل أفضل مما يرفع لك إلا أن يأتي بمثل ما أتيت يبقى اليوم ده اللي خد رقم واحد عند ربنا اللي عمل دول سهلة يا جماعة كلهم ايه سبحان الله مئة مرة الحمد لله مئة مرة لا إله إلا الله مئة مرة الله أكبر مئة مرة تبقى أنت كده رقم واحد عند ربنا خلاص يبقى واجب عملي على اسمه السبوح ان احنا نتواصى طول عمرنا بأن نأخذ بمثل هذه التسبيحات لا سيما ما ذكرناه يبقى على الأقل نتعاهد على التسبيح مئة مرة والتحميد مئة مرة والتهليل مئة مرة والتكبير مئة مرة علشان ينالنا شيء من هذا الأجر أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم كلنا ولا تكن علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك أواهين منيبين تقبل يا رب توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل سخائم صدورنا اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك سبحانك علام الغيوب اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم استر عوراتنا اللهم آمن روعاتنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا اللهم آمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين آمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم